جبارة من جبارة من جبارة من جبارة من أهل الخبر في الراديوهات وفي الكنائس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج برامات وتمد حبل دردشة والتعليقات جبارمات جبارمات جبارمات جبارمات آخر خبر في الراديوهات في الكنائس والشوارع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراطي كرمان يا حبل الدردشة والتعليقات مات المناضل يا المثال بنت خضار على مات الرجال المناضل يا المثال بنت خضار على الرجال مات البطل فوق مدفعه جوه الغابات كشت طالب بمصرعه من سكات مات البطل فوق مدفعه جوه الغابات كشت طالب بمصرعه من سكات لا تبطليني فالقعوا ولا اعلانات إبارة مات إبارة مات إبارة مات إبارة مات
وفي الحواري وعلى القهاوي وعلى المراقي برمان حبل دردشة والتعليقات ما رأيكم جمعت كات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يمين ومولعين الدبايات يا محفظين يا ملمعين يا جمسنات ما رأيكم ده معزكم يا أمريكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يمين ومولعين الدبايات يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات ما رأيكم ده معزكم يا انتكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يدين ومولعين الدبايات يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات يا بتوع رضا الآخر زمن في العوامات يا بتوع رضا الآخر زمن في العوامات ما رأيكم ده معزكم جبارمات لا طنطنا ولا شنشنا ولا إعلامات إعلامات
برمان جبارمات جبارمات جبارمات جبارمات أيها الكلام الجوار الحوار الجوار والبراء
التردشة والتعليقات
عيني عالج سعد الأضا من غير رفاه تودعه عيني علي عيني علي يطلع آنينه للقضاء يزعق ولا من يسمعه عيني علي عيني علي عيني عالج سعد الأضا من غير رفاه تودعه عيني علي عيني علي يطلع آنينه للقضاء يزعق ولا من يسمعه عيني علي عيني علي آه عيني علي ساعة الأضاء عيني علي ساعة الأضاء عيني علي ساعة الأضاء عيني عيني علي ساعة الأضاء من غير رفاهات والدعوة عيني علي عيني علي يطلع علينه للقضا يزعق يزعق يزعق ولا من يسمع عيني علي عيني علي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى عيني علي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي يمكن ضحك او ابتسم او ارتعش او انتشر عيني علي يمكن لفظ اخر نفس كلمة ولا يمكن لفظ اخر نفس كلمة ولا لكن الجياع يمكن وصية للي حاطين القضية بالصراع هو الكتير ملو الخيال وقلب مليون احتمال لكن اكيد اكيد اكيد ولا جدال كبار مات موجة رجال كبار مات.
كبار مات
كبار مات.
كبار مات كبار مات.
كبار مات
كبار مات.
كبار مات.
أهل الخبر من أهل اليهان.
اليهان. الكنائس الجوارح. وفي الحواري. والهدى والبرد فرمان وتمجى حمل ترتشى والتعليقات يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراك مفضلين ومحرومين يا مكلتلين وكلين وراك يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراك يا شغالين
ومحرومين يا مكلتلين يا وكلين شغالين رجلين
وراك
خلاص خلاص خلاص ملكوش خلاص خلاص خلاص ملكوش خلاص غير من الأنابل والرصاص ده منطق العصر السعيد عصر السلوك الأمريكان ده منطق العصر السعيد عصر السلوك والأمريكان الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان صرخة إبارة يا عبيد صرخة إبارة يا عبيد في أي موطن أو مكان مفيش بديل مفيش ممات مفيش بديل مفيش ممات جاهدوا جيش الخلاص تقول عن العالم خلاص. جاهدوا جيش الخلاص تقول عن العالم خلاص يا كائد بالخلاص تقول عن العالم خلاص
فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين اللي ماتوا بالمعارك فرحانين واللي حضر واللي شارك فرحانين اللي ماتوا بالمعارك فرحانين واللي حضر واللي شارك فرحانين واللي ساكنين الخنادق فرحانين واللي ماسكين على المبادئ فرحانين اللي ساكنين الخنادق فرحانين واللي ساكنين على المبادئ فرحانين واللي شايلين شغل فكرة فرحانين واللي حاملين هم بكرة فرحانين اللي شايلين شغل فكرة فرحانين واللي حاملين هم بكرة فرحانين واللي كلمتهم أمانة فرحانين واللي بعدتهم جعانة فرحانين اللي كلمتهم أمانة فرحانين واللي بعدتهم جعانة فرحانين احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الغموض والمبدع احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الغموض المبدعين عد موج البحر ونجوم الليالي عد رمل الارض واكتر من السنين كل ثورة واحنا دايما فرحانين قولوا قولوا فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين كل ثورة واحنا واحنا دايما فرحانين ايوه ايوه اللي ماتوا في المعارك واللي حضر واللي شارك اللي ماتوا في المعارك واللي حضر واللي شارك واللي ساكنين الخنادق واللي ماسكين على المبادئ واللي ساكنين الخنادق واللي ماسكين على المبادئ واللي شايلين شغل فكرة واللي حاملين هم بكرة اللي شايلين شغل فكرة واللي حاملين هم بكرة واللي كلمتهم أمانة واللي بعدتهم جعانة اللي كلمتهم أمانة واللي بعدتهم جعانة احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع القبور والمبدعين احنا ملح الارض وتراب العجين كل صناع الوجود والمبدعين ايوه عد رمل الارض ونجوم الليالي عد موج البحر ونجوم السنين كل ثورة واحنا دايما فرحانين فرحانين فرحانين فرحانين انا الاديب وانتم ادرى وعاشق النسو الخضرة أنا الأديب وانتم أدرى وعاشقين نسوي القدرة لعمري طبلت في حضرة ولا قلت حاضر للنصاب الله الله يا بلدي ولا كنا أصحاب الله الله يا بلدي ولا كنا أصحاب خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره قتيل وفايت من غيره ماشيين وفي نفس السرداب الله الله يا بلدي مخبر على الباب الله الله يا بلدي مخبر على الباب خاين ولا حد يجيبه زي الكلاب يلقى مصيره خاين ولا حد يجيره زي الكلاب يلقى مصيره قتيل وفايت لنا غيره ماشيين وفي نفس السرداب الله الله يا بلدي مخبر على الباب الله الله يا بلدي مخبر على الباب سلام مرضع للجرانين فرش صور تحت العناوين سلام مرضع للجرانين فرش صور تحت العناوين سينا اللي راجع عريسها عنين واغلب المعازم عزاب الله الله يا بلدي والكل كلاب الله الله يا بلدي والكل كلاب سلام مرضع للجرانين فرش الزوار تحت العناوين سلام مرضع للجرانين فرش الزوار تحت العناوين سينا اللي راجع لسانين واغلب المعازم عزاب الله الله يا بلدي والكل كلاب الله الله يا بلدي والكل كلاب هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش الامر جيش ما يروحهاش حطوا لها قفل ورزة وباب الله الله يا بلدي والارض خراب الله الله يا بلدي والارض خراب هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش هادي السلام ولا بلاشي فينا اللي مدفع ما فيهاش بالامر جيش ما يروحهاش حطوا لها قفل ورزة وباب الله الله يا بلدي والارض خراب الله الله يا بلدي والارض خراب مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبة ليوم غزة مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبة ليوم غزة يشربوا وهيجيبوا المزة من أورشليم فستق وكباب الله الله يا بلدي ويا هشام الله الله يا بلدي ويا هشام مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبالي ومغزة مشوا الجيوش مشيت وزة ترقص وعقبالي ومغزة يشربوا وهيجيبوا المزة من أورشليم فستق وكباب الله الله يا بلدي والعيش أهباب الله الله يا بلدي صوت الكذاب محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع علشان ما يلحق نفسه يبيع احلامنا يا حلاوة الاحزاب الله الله يا بلدي شوفوا الكذاب الله الله يا بلدي محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع محلى السلام بطل كلاكيع ممنوع كلام ضد التطبيع علشان ما يلحق نفسه يبيع احلامنا يا حلاوة الاحزاب الله الله يا شوفوا شوفوا شوفوا الكذاب الله الله يا بلدي شوفوا الكذاب اصل الحكاية ان بهية مذبوحة وبتدفع دية قصدي الحكاية ان ده هي مذبوحة وبتدفع دية يا مصر هتعيشي مطية إذ يحكوا بك دبورة وكابة الله الله يا بلد الجن سن الأنياب الله الله يا بلد الجن الأنياب أصل الحكاية إن بهية مدفوحة وبتدفع دية أصل الحكاية إن بهية مدفوعة وبتدفع دية يا مصر هتعيشي مطية إذ يحكم الدبورة وكابة الله الله يا بلد الجن الأنياب الله الله يا بلد الجن الأنياب جن الأنياب جن الأنياب دمع الحمام في الدوح دمع البنات في السال والورد مال مال مجروح مشاكل البواب الحمام في الدوح دمع البنات في السال والورد مال مجروح مجدد البواب آل الحمام يا ريت وعيني علي الناس آل الحمام يا ريت وعيني علي الناس بيشتري الفيروس غدا مع الدلال بيشتري الفيروز غدا مع الدلال من فين يا شاب النسى وبنت مين في الناس ومين في ناسك حسب وعطاك للنخاس آه من فين يا شاب النسى وبنت مين في الناس ومين في ناسك حسن وعطاك منك خاس بحرين عيونك أسى زين قلوب الناس آه يا عيني بحرين عيونك أسى زين قلوب الناس من فين يا شاب النسب في النسب وبنت مين في الناس قالت بلهجة عرب هزة بقلب العرب قالت بلهجة عرب هزة بقلب العرب غزة وأهلي عرب خالص وبنت حلال غزة وأهلي عرب خالص وبنت حلال
الحمام في الدور دمع البلد المجروح بشدة البوح الحباب في الدوح دمع البنات تجتاح والورد مات مجروح بشدة البوح
ألاقونا بنت العرب بنبيع مين قال كام مين قال كام مين قال كام سنيورة شبه القمر مصنوعة من الأحلام ألاقونا بنت العرب بنبيع مين قال كام سنيورة شبه القمر مصنوعة من الأحلام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام يا حلال على المبتدل وعلى الغلاب حرام ألهون بنت العرب تبيع مين الكام الكام مين الكام غنيه رجل في القمر مصنوع من الأحلام مين الكام مين الكام ألغون بنت العرب تبيع مين الكام مين الكام مين الكام غنيه رجل القمر مصنوع من الأحلام مين قال كام مين قال كام يا حلال على المقتدل وعلى الغلاب حرام يا حلال على المقتدل وعلى الغلاب حرام ده الجرس بالعدد واحد ومين الكاف يا حلال على المقتدل وعلى الغلاب حرام ده الجرس بالعدد واحد ومين الكاف البنت من بتاعها ضحكت ومن قلبها البنت من بيتها ضحكت ومن قلبها عشقت ومن وجدها سمع الوجود لا يعني مثل الأنت ولا البيعين لو إنه هذا جبر الأهل بالملايين لا يعني مثل الأنت ولا البيعين إنه فازا جبر الأهل بالملايين أبويا مال الحرم في بن الحسين ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم والعين ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم أمي من الهدين ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين أبويا بني الحرم ومصر فيها الهوى والعزوة بالشرقين حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة حلفت بالمرحمة والدم والملحمة والفارس اللي حمى ممشي ورا الأندال ممشي ورا الأندال ممشي ورا الأندال
كل ليل له فجر الا ليله هو فيه ما بين الاتنين خصومة وطار وهو كل ليل له فجر الا ليله هو فيه ما بين الاتنين خصومة وطار وهو يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو كل ليل له فجر الا ليله هو فيما بين خصومة وطاره آه كل ليل له فجر الا ليله هو فينا بالاتنين خصومة وطار يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو مهما طال ليلك حيطلع صبح تاني والندى حيبل رصفان المواني مهما طال ليلك حيطلع صبح تاني والندى حيبل رصفان المواني والطيور تهزج مواويلك أغاني الطيور تنزج مواويلك أغاني غنوتين للبلبلين والإنغين وكل ليل له فجر إلا ليل هو فيما بين الاتنين خصوص آه كل ليل له فجر إلا ليل هو فيما بين الاتنين خصومة وطاره يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهي ليلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو في بريد البرج قوم اكتب في ظله شعر للشعب اللي طول عمرك تدله في بريد البرج قوم اكتب في ظله شعر للشعب اللي طول عمرك تجله اللي زل غداه وما قدرت تذله ده استغاه وده وعاش استنى هو كل ليل له فجرية للقوة ما بين الاتنين خصوم أو طار وكل ليل له فجر إلا ليله هو فيما بين الاتنين خصومة يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهديلك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو الحديد والنار ما يبنوش الرجولة يعمل ايه البغي للنفس المهولة الحديد والنار ما يبنوش الرجولة يعمل ايه البغي للنفس المهولة يلي شعرك يتمسك فدوي بطولة يلي شعرك يتمسك فدوي بطولة الميدان واحد وبرا زي جوا كل مين له بجرية مين هو فينا بالاتنين خصوم او طاروا وكل ليل له فجر إلا ليله هو فينا بالاتنين خصوم او طار يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهدينك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو بكرة ترجع تاني للأرض الحبيبة نطفي نار الوحدة والغربة الكئيبة بكرة ترجع تاني تاني للأرض الحبيبة نطفي نار الوحدة والغربة الكئيبة مهما شفت ومر بيك أوقات عظيمة مهما شفت تمر بيك اوقات عظيمة برضو عزمك زي ما هو هو هو كل ليل له بجري لا ليل هو في مرن الاتنين خصومة وطار هو في ليل له بجري لا ليل هو في مرن الاتنين خصومة وطار يا يا يا يا غريب الدار مسيرك تنهدينك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو بكرة تيجي تلتقي فلاح بلدنا وإن مصيره صوت ضميره صوت بلادنا بكرة تيجي تلتقي فلاح بلدنا وإن مصيره صوت ضميره صوت بلادنا بكرة ورد الأرض يملى دين ولادنا بكرة ورد الأرض يملى دين ولادنا يبقى زهر القطن غنوة وزاد وجيش وكل ليل يبتجر إلا ليل آه كل ليل يبتجر إلا ليل هو في بريد من خصومة وضطر يا غريب الدار مسيرك تنهدينك مستحيل تقدر تحوش الفجر جوه ابن مصر إرادته وما تهنش الخواجة خب بضالة وجوه ومرسي وذل حاجة ابن مصر إرادته وما تهنش الخواجة حاجة خفي طال وجوه وبص وذل حاجة واللي يملك روحه يملك كل حاجة واللي يملك روحه يملك كل حاجة يلتقيه مال الطمع من ضعف هو كل ليل يوم الليلة ليل هو فيما بالليل خصومة وضرب هو كل ليل ليل هو فيما بالليل خصومة وضرب يا يا يا يا غريب الطرب سيرك تنهريك مستحيل تقدر تحوش الفجر هو انت ثورة شعب ما تخمدش نارها انت نهضة امة مفروض انتصارها انت ثورة شعب ما تخمدش نارها انت نهضة امة مفروض انتصارها مهما طال يوم انتظارك وانتظارها ده مهما طال يوم انتظارك وانتظارها جاي لقلبك يوم هياخدو حضن حوا كل ليل له فجر ليل هو كما بالليل خصومة وطاه هو كل ليل له فجر ليل ليل هو كما بالليل خصومة وطاه يا يا يا يا بريد الدار مسيرك تنهديرك مستحيل تقدر تحوش الفجر يروح دينه جمع يا حبة ونورولي بمشي دين من امشي عينه بين دهولي ايده شمع يا حبة ونورولي بمشي دين من امشي عين وبين دهولي ايده ايده شمعها حبة ونور بمشيتين بنمشي عين وبندهون بنهينا سكين ملامة بنهينا سكين ندامة بنهينا سكين ملامة بنهينا سكين ندامة سكتين يا الله السلامة أمشي فين يا ناس قولولي جيلوا شمعوا ونوروا رمشتين من رمش جارح وعيون السحر طارح رمشتين من رمش جارح وعيون السحر طارح زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك في شكة طلع فوق الشط دوكة الأمان هناك في شكة طلع فوق فوق الشط دكة امشيتين من رمش جارح قولون السحر طالع امشيتين من رمش جارح قولون السحر طالع زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق فوق الشط دوكة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق الشط دوب بتلاقيني بتناديني بتلاقيني بتناديني من بعيد وتقول أديني قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يا الله السلامة أنا أنا أمشي فين يا ناس قولولي إيه لو شمعوا ليل شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي ليل شمعة يا صبايا إيدو إيدو إيدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي بحري بيني وبين هوايا موجو يشبه موجودي بحري بيني وبين هوايا موجو يشبه موجودي آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه عيد شفع يا قضايا نوروا لي وطمنوا لي بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظلولي بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظلولي كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ايده شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج وإيش من موج ونور. إيده شمعة صبايا نوروني وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج وإيش من موج ونور. كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة عد موج البحر قال لي شفت حالي وقول لي خلي الدموع البحر يلي شفت حالي واللي غلي قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظلوم بتقولي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكة إن يلا السلامة أمشي فين يا ناس قولولي إيده شمعة ونورولي قال يا قلبي العيش بينا ماله خالي الجالي لبنا ماله اللي شوق يجينا في الليالي اللي دمنا ماله اللي شوق يجينا في الليالي اللي دمنا مني سنة ومن صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدواعي المولودين مني سنة ومن صباحنا نصحى نصحى والناس معتدين وصل الذي دوري مولودين بالجرح احنا والدوار المولودين قصاص الذي دوري سنة ومن صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدوار الموجودين اهدى كله يا قلبي اهدى شوف طريق العقل واهدى اهدى كله يا قلبي اهدى شوف طريق العقل واهدى اهدى اهدى اهدى اهدى ان هنا ذك من ملامة ان هنا